بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن الكاهن وممارسه الطقوس روحانيه الطقس تترك تاثيرا كبيرا في النفس ولذلك حتى ان لم يعظ الكاهن اي عظه في القداس مجرد روحانيه اداء الطقس بتترك تاثير كبير في نفوس الحاضرين الى الكنيسه الصلاه التي من القلب تترك تاثيرها في الناس يمكن اكتر من العظه يعجبني ما قيل عن ايليا النبي انه صلى صلاه الا تمطر السماء في يعقوب خمسه صلى صلاه يعني صلى بالمعنى الروحي المفهوم كان يقدر يقول صلى ان السماء لا تمطر وخلص لكن ده صلى صلاه فنحن نريد في الكهنه عندما يصلون انهم يصلون صلاه بكل ما فيها من عمق وبكل ما فيها من روحانيه مجرد حركات الكاهن في الكنيسه طريقه سجوده طريقه ركوعه طريقه رفع يديه الى السماء طريقه وقوفه كل هذا يترك تاثيرا كبيرا في النفس والعكس صحيح ان لو كان الكاهن غير روحي في كل هذه الممارسات سيترك تاثير غير روحي في المؤمنين لما يجد الكاهن يدخل الى الكنيسه بخوف من الله ويقف بخوف من الله ويركع امام الهيكل او يسجد امام الهيكل بخوف من الله كما قيل في المزمور واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك ويدخل الى المسبح ويركع امامه بخوف من الله ويقبل المسبح بكل خشوع كل هذا بيترك تاثير في النفس ما تفتكروش مجرد الصلاه او العظه لا نفس تحركات الكاهن في الكنيسه تحركاته وهو يرفع البخور وهو يرفع بخور البولس مثلا وبيمشي في الكنيسه يقول بركه بخور بولس تكون مع جميعكم بركه بخور البولس تكون مع جميعكم ان كان بيقولها من قلبه وبروحانيه الناس بيشعروا ما فائده البخور لدرجة إن في ناس أثناء ما الكاهن بيصلي بخور بيحاولوا ياخدوا شوية من الدخان اللي خارج من المجمرة ويضعوه على قلبهم علشان يتباركوا بيه لكن لو كان الكاهن أهو قاعد يرمي البخور كده بكل إهمال وبلا خشوع الناس مش يشعروا ببركة هذا البخور مفروض ان الكاهن يكون مدققا في كل طقوس عبادته اذا وقف عند الهيكل يقف بخشوع لا يركن ايده على الهيكل ولا يقف على الهيكل ويكلم ده ويبص لده ولا يعمل كده ولا يعمل كده واخد باله من نفسه كويس قوي ومتفرغ للعباده لله ساعات الكاهن ما بيكونش متفرغ للعباده الا الله ودي عباره صعبه يعني ان ساعات الكاهن ما بيكونش متفرغ لعباده الله حتى نفس طريقه رشمه الصليب لما يرشم الصليب للشعب بطريقه روحانيه لما يحط ايده على واحد ويرشم الصليب بطريقه روحانيه لما يرشم المرضى بطريقه روحانيه يشعر الناس كما قال القديس الانبا انطونيوس قوه عظيمه تخرج من هاتين اليدين شوفوا قوه عظيمه تخرج من هاتين اليدين كاهن مرة واحدة ست تقول له حط ايدي حط ايدك على راسي تاخد بركة منه عيانة مسكينة لها ظروف فيحط ايده تلاقي ست عايزة تضغط على الايد يعني عايزة كل القوة اللي في الايدين تتعصر عصر وتخش جوه الراس الناس لما الكاهن بيرشمهم بعلامة الصليب يشعرون بالطقس القديم حينما كان الانسان يمسك بقرون المسبح ويتمسك بها لان فيها الخلاص يمسك بقرون المسبح انه جرب طرق كثيره الانسان فوجد ما فيش نتيجه فجه للكنيسه يطلب النتيجه من الكاهن يشعر في رشم صليبه بقوه يشعر بروح الصلاه التي عند الاب الكاهن في ناس بيسجدوا في الكنيسه طلبا للراحه وليس خشوعا يعني تعب وزهق عايز كده يستريح شويه والسجود بيكون فيه راحه لقدميه وساقيه ووقفته فبيكون سجود راحه جسديه وليس خشوعا روحيا لكن السجود الروحي بيبان ساعات طريقه تبخير الكاهن وهو بيبخر حوالين للايقونات بيبان تمام اذا كان هو يطلب شفاعه من كل قديس من القديسين اللي بيبخر لهم ولا هو تشويح بالشريه كيفما او اينما روحانيه التبخير وروحانيه الرشم وروحانيه الصلاه ايضا السرعه او البطء في الصلاه في كهنه عايزين يخلصوا القداس بدري فيمشوا بسرعه وفي السرعه ما يكونش فيه روحانية وفي إنسان حتى يخرج بسرعة ويصلي بكل جدية وبكل عمق على الرغم من أن نقول بسرعة لكن بنلاحظ في الشمامسة أو في المعلمين العرفاء إن ساعات السرعة الواحد ما بيفهمش منهم حاجة جري جري جري عشان يخلص الطقس لا هم فاهمين اللي بيقولوه ولا اللي قصادهم فاهم بينما بنقول صلوا بفهم بفهم روحاني مفروض الكاهن يصلي بفهم روحاني يكون فاهم كل كلمة ومعناها وبيقولها لربنا بنفس المعنى الكاهن الروحي يهتم بصلاة الاستعداد ويقولها من كل قلبه صلاة الاستعداد اللي بتقال قبل القداس أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا أنت يا رب تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي مفروض يقولها بكل تواضع وبكل انسحاق قلب الكاهن الذي يقول هذه الصلاة بانسحاق وباستعداد قلب سيصلي بقية القداس بانسحاق واستعداد قلب صعب جدا ان الانسان يصلي بغير استحقاق صعب انه يصلي بغير استحقاق فكيف ينال هذا الاستحقاق ان لم ينله فعلى الاقل يستبدل الاستحقاق بالانسحاق يعني انسحاق قلبه يحل محل استحقاق روحيته الكاهن الذي يشعر انه غير مستحق انه يقف امام الهيكل طبعا هيكمل القداس بهذا الشعور فان كان بيسلك بكبرياء يبقى ازاي بيقول اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب على الكاهن ايضا انه يهتم بالصلوات السريه التي يقولها اثناء القداس في صلوات سريه بتقال قبل رفع بخور بولس قبل رفع بخور الكاثوليكون صلوات سريه بتقال اثناء قرايه الانجيل وقبله وبعده في صلوات سريه بتقال اثناء قطع كثيره من القداس مفروض ان هذه الصلوات ايضا يقولها بخشوع ومن قلبه لازم الكاهن يعرف مسؤوليته اثناء القداس في صلواته العاديه بيصلي من اجل نفسه اما صلواته في القداس فبيصلي من اجل الشعب كله يعني ليه مسؤولية في أنه بيصلي من أجل الناس كلها الذين يتوقعون الخير من صلواته ولذلك رئيس الكهنة زمان كان بيلبس الصدرية اللي فوق صدره وعليها أسماء إسرائيل الاثني عشر أي أنه بيحمل الشعب كله على نفسه وبيمثل الشعب كله أثناء صلواته وبيرفع قرابين عن نفسه وعن الشعب كله فهو ممثل الشعب كله ومن هنا كانت مسؤوليته إذا ما ذنب الشعب المسكين إذا كان هذا الذي يمثلهم أمام الله لا يصلي بروحانية ولا يرفع الصلاة كما ينبغي هنا لازم يشعر بمسؤوليته ومسؤولية الاستحقاق ولذلك عبارة إن لا تكن هذه الصلوات دينونة عليه عبارة تتكرر مرات عديدة في القداس حتى في صلاة صلح يقول لكي نستحق بغير وقوع في دينونة لا تكن دينونة علينا كتير قوي لاحظوها في القداس لو فإذا الصلاة تكون من عمق القلب من أجل جميع الناس من أجل أنه ما يقعش في دينونة ولهذا تلاقوا في أوشية الإنجيل بيقول اذكر يا رب الذين أمرونا وأوصونا إطفهنهنان إيربوميفي يعني أمرونا أن نذكرهم مش أوصونا هنهن باللغة القبطية يعني أمر هنان الذين أمرونا إيربوميفي أن نذكرهم فكل طلب بيقدم إليه ده أمر بيعتبره أمر إنه بيقدم من أجله صلاة ويذكر الناس يا ريت كل كاهن يكون بيذكر الناس في صلواته سواء في القداس او صلواته الخاصه او صلواته التخصيه ياما ناس بيقدموا لنا طلبات نصلي من اجلهم ده بيعتبر امر والكاهن بيمشي بالبخور بياخد صلوات الناس في المبخرة ويرفعها بخورا صاعدا إلى الله مثل الأربعة والعشرين خسيسا فهل فعلا بياخد هذه الصلوات وبيرفعها في مناسبات كثيرة يعني احنا في أوشية الإنجيل بنقول الذين أمرونا أن نذكرهم في نذكر دول في مناسبات أخرى مثلا حتى في أوشية الإنجيل بنقول الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم آه يا ريت والكاهن بيقول كده الذين سبقوا فرقدوا يكون في ذهنه اسماء معينه من الذين رقدوا ولو حديثا يصلي من اجلهم والمرضى اشفيهم وهو بيقول صحيح المرضى اشفيهم يكون عقله بيمر في فلان وفلان وفلان المرضى ان ربنا يشفيهم او مثلا لما بيصلي وشيه القرابين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين يكون في ذهنه حد والذين قدمت عنهم الذين قدمت عنهم في ناس بيقولوا له يا ابونا اذكرنا في هذا القداس فليكن هذه القرابين مقدمه عنهم وهو بيقول الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم في ذهنه كذا اسم مش بيقوله سرا بي بيمر في ذهنه بطريقة سرية وهو بيقول الكلام ده أثناء تقديم الحمل والشمامسة بيقولوا مردات معينة بيكون في صلوات سرية إذا كان بيصلي من أجل مرضى من أجل منتقلين من أجل مسافرين من أجل ناس في ضيقة من أجل كذا كذا كذا في طلبات معينة بتقال سريا ما أعرفش هل الكهنة بيراعوا دي أو ما بيراعوش لكن لازم الكاهن يعتبر نفسه في وكالة مزدوجة وكالة ايه مزدوجة وكيل عن الله ككاهن بيحمل وصايا الله إلى الناس ووكيل عن الناس أمام الله إن وكلوه في أن يرفع طلباتهم إلى الله أو أن يقدم احتياجاتهم إلى الله فلازم يكون وكيل امين في وكالته امين على طلبات الناس اللي اعتمدوا عليه علشان يقربها الى الله يذكرهم واحد واحد واذا كان اكثر امانه يلح على الله في الطلب من اجله مش بس يطلب من اجلهم يلح على الله في الطلب من اجله في فترات هادئة أثناء القداس بيكون الشمامسة بيقولوا فيها ألحان أو بيكون الكاهن معتمد على زميل ليه بيصلي ما يفتكرش إن دي فترات راحة أو استرخاء إنما هي فترات يقدم فيها طلبات إلى الله عن فلان وعلان تصوروا لما كاهن بيصلي المجمع وكل ما يقول اسم قديس قديس يكون طالب شفاعة القديس ده في قلبه مش بس ألحان نمبنيوت أفا فلان نمبنيوت أفا فلان لا هو يعني كل أب من دول بيكون طالب منه طلبة أو يقول لربنا من أجل كل الناس دول يا رب اعمل عمل من أجل كل الناس دول اعمل عمل جايز يكون مش بيصلي من أجل أفراد يكون أثناء كده بيصلي من أجل الكنيسة كلها يعني أثناء ما بيطلب أسماء القديسين أبطال الإيمان يكون بيصلي من أجل الناس اللي بيرتدوا على الإيمان من أجل الناس اللي الهرطقات أتعبتهم والطوائف أتعبتهم وغيرت عقائدهم من أجل الناس اللي في شكوك وهو بيذكر اسم أثناسيوس وكيرلس وديسقورس والناس دول كلهم آه لهذا كانت الصلوات كلها ليست مجرد ترديد الفاظ انما لها عمقها وليها فاعليتها الكاهن في صلواته السريه والظاهره والكاهن في تحركاته في الكنيسه كل حركه من الكاهن ليها طقس معين لازم الكاهن بياخد باله منها يعني الكاهن مثلا بيحط الانجيل فوق راسه ويلف حوالين المذبح تذكار لانتشار بشاره الانجيل في في الدنيا كلها في الكره الارضيه كلها لكن مين من الكهنه وهو حط الانجيل فوق راسه وماشي حوالين المذبح بيقول يا رب انشر بشاره الانجيل في خليقة كلها وصل كلمتك إلى جميع الناس في كل الأرض جايز ما بيفكرش أهو بيلف وبس بيلف وبس بيلف وبس دي ما تنفعش في الطقس في الطقس بيلف وفي عقله روحيات وفي قلبه طلبات وفي ذهنه معاني ورموز كل دي هو بيتحرك ده الكاهن بعد قراية الإنجيل بيبخر حوالين المنجلية وبيقول صلوات وصلوات من أجل انتشار الإنجيل وعمل الإنجيل في القلوب وفهم الإنجيل ناس معرفش كل الناس بيعملوا كده ولا لأ يعني هل بيبخر وبس ولا بيبخر وبيقول ولا بيبخر وبيقول وهو فاهم اللي بيقول وبيبخر وبيقول وهو فاهم اللي بيقول وبيطلبه بعمق قلبه كالطلبات المسألة مش مسألة إن واقف قصاد الإنجيل وبيبخر لا دي دي أعمق من هذا الكاهن وهو بيصلي من أجل كل رتب الكنيسة ومن أجل سلام الكنيسة الجامعة ومن أجل الاجتماعات الكنسية هل بيقول الكلام ده بكل قلبه وكل فهمه صدقوني لو حصل كده ما كانش يبقى في الكنيسة مشاكل كام عندنا آلاف من الكهنة كلهم بيقولوا اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية بيقول اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اذكر يا رب أبانا فلان وفلان وفلان ده بيصلوا من أجل بعض أيضا لأن بيصلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة وكل رتب الكنيسة وسبع تغمات كنيسة الله ده لو كل الناس بيصلوا بفهم وبقلب وبحرقة قلب كانت الكنيسة دي حصل فيها حاجات أتذكر في مرة من المرات الحكاية دي مش قادر أنساها برضه كنا ساعة ما ضغطت علينا الظروف الخارجية أثناء تطبيق الشريعة والحاجات دي أو محاولة فعملنا خمس أيام صيام وقداسات كنا بنصلي عند الغروب فاكر من المرة مرة من المرات وانا واقف قصاد المسبح بصلي لقيت عيل صغير شماس قد كده واقف يصلي معايا عيل بتاع سبع سنين ولغاية الساعة الستة بعد الظهر وما كلش وتلاقي صايم من نص الليل فلما بصيت للعيل ده قلت يا رب إن ما كانش من أجل الشعب كله من أجل العيل الصغير ده اللي صايم لك من نص الليل او قبل نص الليل ولغايه دلوقتي الساعه ستة بعد الظهر وهو صايم عشان يقف في القداس يصلي لما الكاهن بيكون منصلي من قلبه ويقول شعبك يا رب يطلبون إليك قائلين ويقول افنوتي نينان ولا حاجة ده لما تكون الصلاة من القلب الكاهن لو قال من قلبه الصعب كل- الشعب كله هيرد من قلبه لأن روحانية صلاة الكاهن هتجيب روحانية صلوات الشعب في كهنة آه، أثناء القداس بيجي المنبر و- والعظة وساعات بيخلوا العظة دي تصفية حسابات لبعض الناس ويقول العظة وهو بينقر في فلان و... و... والمجموعة الفلانية يعني أفراد ومجموعات كما لو كانت تصفية حساب والشعب عارف كلام أبونا ده رايح فين يبقى راحت كلمة ربنا وراحت روحانية الصلاة وراح هدف الآيات لكي تتحول إلى تصفية حسابات مع شمامسة مع أعضاء لجنة مع خدام مع كيت مع كيت إلى آخره ينبغي أن الكاهن اللي يحتفظ بروحانية القداس لازم يحتفظ أيضا بروحانية المنبر وروحانية الكلمة ويشعر الناس أن صوت الله هو الذي صوت الله هو الذي يكلمهم من فم الكاهن من فم الكاهن الذي منه تطلب الشريعه كما ان احنا نتكلم عن روحانية الطقس برضو هيكون من ضمن الطقس روحانية التعليم قبل ما اتكلم عن روحانية التعليم اقول في روحانية الطقس في ح- حاجة مهمة بتبقى من- منجلية متجهة ناحية الشرق بيقولوا فيها الانجيل بالقبطي ومنجلية ناحية الغرب بيقولوا فيها الانجيل بالعربي المنجلية اللي متجهة نحو الشرق ترمز إلى أن الإنجيل صلاة صلاة موجهة إلى الله وأبائنا القدام كانوا لما يوزعوا يقول لك صل الإنجيل يوزعوا حتى إنجيل للأجبية يقول له صل الإنجيل والإنجيل جزء من الصلاة عندنا في الأجبية يعني ليه حطوا الإنجيل في الأجبية لأن الإنجيل جزء من الصلاة ازاي انجيل جزء من الصلاه الصلاه هي حديث مع الله فاحنا بنتحدث الى الله في الطلبات وهو يتحدث الينا في الانجيل فحديث الى الله او مع الله فبيتجه بالانجيل لربنا وبيتجه بالانجيل الى الناس لأن الإنجيل هو صلة بين الله والناس والكاهن هو وسيط الاثنين بقدر ما يكون له عمق في فهم الكلمة بكل ما بكل ما يدخل هذا العمق إلى أعماق قلوب الناس يعني المفروض يقول له انت يا رب عايز تقول للناس ايه النهارده قول لي وانا اقول لهم خدوا بالكم التعبير ده انت يا رب عايز تقول للناس ايه النهارده قول لي اللي عايز تقوله وانا اقول له اوصله له وهكذا يكون الانجيل مصحوبا بالصلاه إذا كان بولس الرسول بيقول في آخر الإصحاح السادس من الرسالة إلى فيلبس آسف، الرسالة إلى أفسس بيقول لكي أعطى صلوا من أجلي أو لأجلنا لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي فده بيقول له اعطيني يا رب كلمه عند افتتاح فمي وانا اقولها للناس اهو ده الكلام الكاهن المهتم بالطقس يهتم بالطقس ايضا ليس في القداس فقط انما في كل الصلوات الطقسيه في صلاه عشيه وفي صلاه باكر وفي صلاه مسحه المرضى وفي صلاه المعموديه وفي صلاه الميرون الشعب بيكون فاهم جدا ومفتح عينيه ومفتح ذهنه تمام عارف الكهن اللي بيدفن الميرون مجرد ايديه بتروح وتيجي ولا من كل قلبه بيطلب هذه الطلبة ويطلب ان ربنا يقدس هذه الاعضاء المتعددة التي يرشمها بالميرون المقدس 36 رشم الشعب عارف تمام إذا كان اللي بيصلي على راسه ده بيصلي بجدية ولا بيصلي من غير جدية بروح ولا من غير روح واحد بيقول ايه اللي بيقصده الكاهن لما بيقول اذكر يا رب هذه القرابين والذين قدموها والذين قدمت عنهم يعني ايه الفرق بين اللي قدموها وقدمت عنهم دي واضحة جدا جدا بشكل سهل في الإصحاح الأول من سفر أيوب النبي بيقول أيوب كان يقدم محرقات عن أولاده ويقول لعل أولادي أخطأوا إلا الله في قلوبهم يبقى أيوب هو الذي قدم وأولاده هم الذين قدمت عنهم أنت مثلا جايز ترفع قداس عن روح واحد انتقل فأنت اللي بتقدم القرابين لأنك بترفع القداس أو بتطلب أنك ترفع ترفع هذا القداس الذين قدموها والذين قدمت عنهم اللي هم الأشخاص اللي من أجلهم بترفع القرابين يعني جايز في إنسان بيطلب رفع القرابين عن واحد مريض ويرفع من أجله قداس و أو عن طالب بيمتحن ويرفع من أجله قداس أو عن نفس انتقلت وبيرفع من أجلها قداس فهو اللي بيقدم أو بتقدم بواسطته والذين قدمت عنهم هم المطلوب ليهم الرحمة الكاهن وهو بيقدم الحمل ساعات ناس يقولوا له اذكرنا في الصلاة اذكرنا اذكرنا فهو اللي بيقدم الحمل والذين قدمت عنهم هم الأشخاص اللي بيقولوا له اذكرنا في هذا القداس دي موضوعات كتير عايزة وقت واحد بيقول الكاثوليك منذ عام 76 حولوا وجه الكاهن للغرب ليكون في مقابلة الشعب فما رأي قداستكم في تغيير طقس إلى آخره الكاهن بيصلي إلى الله فبيكون وجهه متجه إلى الشرق الشماس للغرب لأنه بينبه الشعب يعني إحنا بنقول إيه اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد والكاهن بيصلي لربنا يقول له اذكر يا رب الشماس يقول صلوا من اجل سلامه الواحد الوحيده بينبه الشعب انهم يصلوا والشعب هو متجه نحو الشرق بيقول يا رب ارحم لكن يعني حكايه 76 اللي بتقولها دي انا ما اعرفهاش لكن بصراحه الكاثوليك طول عمرهم لا عندهم لا شرق ولا غرب بيصلوا في أي اتجاه يعني لما زرت الفاتيكان سنة 73 أهو قبل 76 اللي بتقول عليه تلاقوا ال cathedral بتاع سان بيتر آم، في الوسط فيها المذبح الرئيسي وتلاقي في اتجاه ناحية الشرق واقف فيه ناس واتجاه ناحية الغرب واقف فيه ناس واتجاه بحري واقف فيه ناس واتجاه غربي آه، قبلي واقف فيه ناس فالناس بيقفوا في أي اتجاه ما عندهمش لا شرق ولا غرب لما زرت كنيسة cathedral of Westminster في في لندن الهيكل الأساسي أعتقد ناحية الشرق ناحية الغرب ناحية بحري كلها chapels ملزوقة في الحيطة كده ناحية بحر وناحية قبلي chapels آه، متجهة ناحية قبلي فالكهنة اللي هنا بيصلوا ناحية بحري والكهنة اللي هنا بيصلوا ناحية قبلي والكهنة الأصلي بيصلوا ناحية الشرق ما فيش فرق لعلكم لاحظتوا آه، القداس اللي اتعمل في بيت لحم كان موجود في الوسط والناس آه، ورا وقدام وفي كل ناحية فهم ما عندهمش حكاية غرب وشرق عندهم ممكن الإنسان يصلي في أي اتجاه لكن لا أمروا بأنه يحول للغرب ولا للشرق كل ده كلام معرفش صاحب السؤال جابه منين آه، كما أن في حاجة تاني عند الكاثوليك أنهم آه، يعني ادوا تصريح لكل الكنائس التي في بلاد الشرق أن تتبع الطقوس اللي موجودة في بلاد الشرق فزمان زمان كانوا مثلا بيصلوا على قربان مش زي القربان بتاعنا بالطريقة إياها دي القطع الصغيرة آه، كانوا اللقبات يسموها نهايته آه، وكل واحد بياخد قطعة منها وبعدين حسب التصريح للكنائس اللي موجودة في الشرق إنها تتبع طقوس الكنائس الشرقية غيروا اللغة اللاتينية إلى اللغة القبطية وغيروا القداس بتاعهم إلى القداس البسيل اللي بنصلي بيه وبقوا يجيبوا معلمين من بتوعنا يعلموهم الألحان اللي بتاعتنا احنا بالظبط ويكون زمان يعني افتكر من قيمه 30 سنه ولا 20 ولا 25 كان المعلم مثلا ياخد له 4 جنيه في الشهر كان ياخدوه يدوا له 30 40 ويعلم الناس الالحان نفسها وبقوا يمشوا في نفس طقوس كنائسنا على اعتبار ان الشعب لما يخش كنيسه كاثوليكيه يخيل اليه انه لا فارق يخيل اليه انه ايه لا فارق اعتقد نكتفي بكده اتفضل نصلي